مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات النسخة الرمضانية طبعا لازم أقول كل سنة وأنتم طيبين وربنا يجعل شهر حلو علينا وسنة حلوة علينا وكل سنة وأنتم طيبين تاني ورمضان كريم عليكم جميعا وزي ما احنا قلنا قبل كده اللي احنا طبعا هنعمل حلقة أسبوعية آه، فنتكلم فيها بقى عن الأعمال الرمضانية اللي انا قادر اتفرج عليها طبعا احنا في حوالي آه، التوتال حسب ما بيتقال 32 مسلسل في رمضان طبعا الواحد مش هيقدر يتفرج عليهم كلهم فانا هتكلم النهارده على نظره مبدئيه كده على المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها و... والاعلانات والبرامج والحاجات اللي بنشوفها واحنا بنفطر وكده وهنقول ايه الحاجات اللي عجباني وايه الحاجات اللي م- لا مش باين انها هتكمل حلو او لا فيهم غلطات مثلا او في حاجات اللي عجباني جدا يعني لكن اللي اقدر اقوله ان حتى الان انا بسجل دلوقتي الحلقه يوم 5 رمضان يوم الجمعه 5 رمضان بالظبط 2024 طبعا حتى الان مفيش حاجه بالنسبه لي بقول wow ما بقولش ان هي ايه حلوه قوي يعني يعني till now يمكن يحصل حاجات بعد كده او يمكن في ايه ح- تغيرات طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم تنويهه بس كده صغيره ان احنا طبعا في بودكاست بتاع النهارده انا مش هنتكلم بال details عن المسلسل بقى اللي هو مين ابطاله ومين ال- ال crew مين المخرج ومين المؤلف وكده لان دي احنا اتكلمنا عليها خلاص في ال- الحلقه اللي قبل كده اللي هي البودكاست اللي قبل كده اللي هي اللي كنا بنتكلم فيها على ايه المسلسلات المتحمسين ليها في رمضان وكده فلو فلو كانت فاتتكم الحلقه اللي قبل كده فيها كل ال details ديت عشان ما نقولهاش تاني بقى المره دي ولو هنبدا الاول عشان دي مش هطول فيها يعني الصراحه لو هنتكلم على الاعلانات انا مش عاجبني ولا اعلان السنه دي بكل اسف يعني يعني بصوا يا جماعه انا ابتديت الاحظ ان الاعلانات كلها شبه بعض وكلهم نفس الثيم وكلهم نفس الايديا او نفس الفكره ون- وانا حتى بتلخبط في الضيوف هم طبعا جايبين معظم معظم الاعلانات جايبين ضيوف من الوسط الفني انا بط... بقيت اتلخبط انا مش عارف ده في انهي اعلان ولا ده بيتكلم عن ايه ولا ده فرق ايه عن ايه وفي ناس مكرره فانا مش فاهم الصراحه يعني يعني انتوا عارفين لو جينا على كل الاعلانات وشلنا منهم اللوجو اللي هو بتاع مثلا WE فودافون او what يعني طبعا انا مش بعمل اعلان لحد لو شلنا اللوجو وشلنا اخر 20 30 ثانيه في الاعلان اللي هو اشتري في مش عارف ايه او آه، آه، احجز في مش عارف ايه او آه، رمضان دايما معاك في مش عارف الحاجات اللي بتبقى في اخر الاعلان دي والله العظيم ولا هيفرق اي اعلان عن التاني وكلهم نفس الثيم طبعا في كومباوند كومباوندات غاليه إيه، والحياه حلوه وكل الناس حابه بعض هي كل الناس حابه بعض بزياده قوي يعني وده برضو مش طبيعي قوي يعني يعني لازم يبقى فيه قصه كده في الاعلان او يعني وصل لي الاعلان عايز يوصل ايه انا ما بفهمش هو الاعلان عايز يوصل ايه الصراحه يعني كلهم شبه بعض وانا يعني حتى مش جايب اي واحد مثلا عجبني اتفرج عليه على اليوتيوب كذا مره وبتاع لا ما لقيتش الصراحه لحد دلوقتي حتى لو آه، قلنا على اعلان فودافون بتاع الهضبه يعني آه، عمرو دياب انا مش شايف ان في فرق بينه وبين اعلاناته مع فودافون اللي قبل كده برضه عايش على النوستالجيا وان الناس برضه حابه بعض ويقعد يجيبوا اغاني قديمه ولقطات قديمه يعني هي هي نفس الفكره وبرضه حسين الجسمي في في اورنج يعني مثلا بتوع السنه اللي فاتت او اللي قبليها مش فاكر يعني اللي هو بتاع حسين الجسمي اللي هو رمضان في مصر حاجه تانية دي كانت اغنيه جميله جدا الصراحه وبرضه بتاعت عمرو دياب في فودافون اللي هي آه، يا حبيبي شكرا من هنا لبكره كانت برضو حلوه قوي يعني كانت اغاني catchy كده بس فكان ممكن الاعلان ما فيهوش creativity ونفس الفكره لكن الاغاني catchy وجميله يعني السنه دي م، لا مش قوي يعني نفس الفكره انا مش حاسس ان في اي creativity في الاعلانات خالص السنه دي ودي حاجه مضايقاني الصراحه فين ده من اعلان موبينيل بتاع زمان عشان لازم نكون مع بعض مثلا ده كان من اجمل الاعلانات وانا ممكن اتفرج عليه اصلا لحد النهارده لو هنتكلم بقى على ساعة الفطار طبعا يا جماعة احنا في عندنا ساعة الفطار معظم الناس اللي بتتفرج يعني آه، طبعا في المسلسل ال- الكرتوني بتاع الأطفال طبعا يحيى وكنوز طبعا بس أنا ما بتفرجش عليه فأنا مش هقدر أحكم عليه طبعا بس بسمع إن في أطفال بيعجبهم يعني طبعا في آه، رامز جاب من الآخر على ام بي سي هو الحكاية إن الفكرة جديدة يعني هو المرة دي رامز جدد شوية إن هو إيه مش بقى اللي هو ايه يجي ويقعد يتريق على الفنانين اللي هم ال 10 دقايق ويقعد يتريق فيهم على حجمهم وتخنهم ومش عارف ايه وفورمتهم وكده الحاجات اللي كان خلاص عفى عنها الزمن يعني في- من رمضان اللي فات المره دي عامل ان هم الفنانين جايين عارفين ان هم هيصوروا مع رامز إن بودكاست مثلا وكده ويطلع ان هو ايه جايب اتنين في نفس الوقت ومش معرفهم على اساس يعني انه مش معرفهم ان هم اتنين المفروض متخانقين مع بعض واللي هو ايه هيوقعهم في, في ايه في المقلب مع بعض يعني وهم عارفين انه جايين يقابلوا رامز هي فكره okay يعني يعني اتعملت قبل كده طبعا في مثلا برنامج بتاع طبعا المذيع جورج قرداحي بتاع الصلح خير لما بيجيب اتنين متخانقين ويصلح بينهم هنا عاملها قريبه من نفس الفكره برضو لكن بقى ايه في مقلب في النص وكده وبصراحة أنا شايف إن طبعا كلهم متفقين بيني وبينكم يعني يعني بالذات الحلقة اللي هي كانت بتاعت أحمد السقا وباسم سمرة أنا بحفظ الألقاب طبعا يعني تحس إن السقا كان عارف يعني الصراحة والتاني يلا نروح نجيبه يلا ومش عارف إيه يعني يعني بصراحة مش مقنعاني الصراحة يعني يمكن يبقى في حلقات حلوة بعد كده أنا ما شفتش غير حلقتين الصراحة ده وبتاعت نجلاء بدر ومي عمر حتى اتعورت يعني في النص ويقال إن في آه، فنانين كتير حصل لهم إصابات فهنشوف يعني إيه الدنيا لكن هو فكرة مختلفة عن السنين اللي فاتت وادينا هنشوف. نيجي طبعا للناحية التانية طبعا اللي هو أكتر مسلسل الناس بتشوفه في رمضان لأن طبعا هو بيجي ساعة الفطار يعني وأنا طبعا بتكلم على الكبير أو مسلسل الكبير الجزء الثامن. إيه، مبدئيا انا بسمع ان الجزء ده هيبقى اخر جزء خلاص ان هما تقريبا مش هينزلوا اي season جديده وطبعا احنا لازم نشكر صناع العمل ويعني احسن حاجه هتعملوها ان فعلا ده يبقى اخر season لان خلاص الافكار خلصت خالص والحوارات اتهرست والافيهات اتهرست ويعني مفيش خلاص افكار جديده يعني يعني دي هتبقى اخر مره خلاص ويا ريت فعلا دي تبقى اخر season فعلا رايك ايه يا حسين يعني السنه دي انا مش متضايق الصراحه بالعكس في حته تضحك الصراحه هو طبعا آه، الحته الفانتازيا طبعا في بدايه المسلسل ان هو الكبير ما بيستحماش وبقى الشمامه جت وخدته لعالم الشمامين ومش عارف ايه it's okay يعني يعني هي ممكن يبقى في افكار احلى من كده لكن okay يعني وخصوصا ان الدويتو بين الكبير وبين محمد ثروت لذيذ جدا الصراحه بيقولوا آه، حاجات تضحك لذيذه وكده يعني و... وطبعا الناس بقى معاهم لسه هجرس ما ظهرش لغايه دلوقتي او محمد سلام لكن طبعا معانا رحمه احمد اللي صوتها وطي شويه السنه دي يعني صراحه احسن من السنه اللي فاتت يعني في season 6 كان طبعا دمها زي العسل ال season اللي فات طبعا كله اشتكى من ان صوتها كان عالي قوي وكانت ادائها over جدا السنه دي احسن شويه وطبعا آه، لا ال- في برضه حتت لذيذه وكده وهنشوف ايه اللي هيحصل ال- اللقطات اللي جايه او الحلقات اللي جايه من بعد حتى ما جاله آم، لما نفادي جه للكبير وقال له انه عايز يتجوز امينه خليل ف ولازم يجوزها له والا هي هيروح تاني لعالم الشمامين وبتاع okay يعني في افكار ل- يعني دمها خفيف وادينا هنشوف يعني ف أم، هل هي أه، احلى season لا طبعا till now مش هقدر احكم غير ما طبعا ال season يخلص لكن اقدر اقول ان ده فعلا كويس ان ده اخر season يعني لو هنتكلم على اول مسلسل ابتدي اتابعه في رمضان لان هو كان في اول يوم نزل منه حلقتين وانا كنت آه، يعني عامل حسابي اللي انا هتفرج عليه والصراحه it didn't disappoint وانا مبسوط منه جدا وفعلا بيضحكني قوي وانا بتكلم طبعا على مسلسل اشغال شقه بطولة طبعا هشام ماجد أسماء جلال ومعهم بقى ناس كتيرة بقى الفنانة شيرين آه، سلوى محمد علي الفنان محمد محمود وناس كتير طبعا والصراحة لغاية دلوقتي الحصان الأسود في المسلسل واللي هو يعني نجم المسلسل الت- آه، صراحة وهو الفنان مصطفى غريب اللي هو العترة في مسلسل الكبير قايم بدور حلو جدا في المسلسل هو طبعا احنا زي ما شفنا في الإعلان هما اتنين متجوزين ولسه مخلفين توأم آه، حمدي وياسمين هو المفروض شغال آه، طبيب في الطب الشرعي وهي المفروض مقدمة برامج آه، خلفوا توأم والدنيا بقى تعب تعباهم جدا وبتاع ولازم نجيب حد يساعدنا وبتاع وشفنا في اول حلقتين طبعا آه، الفنانة انتصار اول housekeeper تيجي تساعدهم كانت مسخرة الصراحة ام صابرين دي اللي هي حاطة التليفون في ودنها وطول الوقت عمالة تتكلم و- وكل حاجة يطلبوها تعمل بايديها الاتنين اللي هو عينيا الاتنين وتعمل كل حاجة غلط في الايه في الكون يعني لغاية ما في الاخر في الحلقة التانية تحط الصينيه في الميكروويف وتفجر لهم الشقه كلها فالصراحه لا مشاهد حلوه جدا وتضحك قوي واللي هي كوميديا الموقف الصراحه الكتاب خالد دياب وشيرين دياب والمخرج خالد دياب عاملين صراحه يعني شغل حلو قوي الصراحه ومش كوميديا بقى الافيهات وكده لا كوميديا الموقف وحاجات بتضحك جدا وطبعا شفنا في الحلقتين التانيين لما جابوا بقى ال nanny الجديده او ال housekeeper الجديده أم- ايمان السيد اللي هي طلع بتعمل طبيخ رائع فطبعا ياسمين او اسماء جلال بتبتدي تاكل لغايه ما تتخن وشفنا طبعا ال- ال- ال fat suit اللي هي كانت لابساه والحته طبعا بتاعت وهما بيطلعوها السلم وجاب طبعا حمدي قام جايب عربي اللي هو طبعا مصطفى غريب وقال له شيلها معايا قال له اشيلها ايه ده دي التلاجه 24 ب- باخد فيها 600 جنيه وده انا ده انا هنتح في الدور الثامن على اساس ان هم هيطلعوها في الدور الثامن الحته دي موتتني من الضحك انا مش عارف صوروها ازاي الصراحه اكيد كانوا بيموتوا من الضحك يعني وطبعا بعد ما طلعوا هي تخينه كده عايزه تخس يوم ايه العلاج ايه هاتولنا محسن محسن اللي هو الارنب محسن ده طلع ارنب اللي, اللي الارنب او محسن هياكله هي هتاكل زيه آه، جزر وخيار من الاخر يعني يسكتوا على كده لا ي- تبتدي بقى ايه ايمان السيد او كان كان اسمها فاطمه تقريبا تبتدي ايه تاكله في رز وفي حمام فيبتدي ياكل فطالما ده بياكل يبقى هي تقدر تاكل اسماء جلال تبتدي تاكل فكلت برضه وما- ولا فرق معاها وبتتخن برضه والحكايه بقى محسن نفسه بقى قد كده بقى ارنب قد كده كل ده بسبب اكل فاطمه يعني واضح ان اكل فاطمه ده فيه سحر يعني فلا افكار لذيذه جدا وضحكتني جدا يعني الصراحه فلا الصراحه يعني مسلسل جميل جدا ويضحك قوي و... وانا هكمله اللي هو 15 حلقه واعتقد لما هيخلص هيجي بعديه بقى اللي هو بتاع شيكو بقى وكريم محمود عبد العزيز خالد نور وولده نور خالد اتمنى اكون بنطقه صح يعني اعتقد ده هيكمل بعد ده فلا اختيار جميل جدا يعني آه، اما تاني مسلسل وده آه، ما كنت متوقع ان هو هيطلع حلو يعني الصراحه لان هو تكمله عن الجزء الاول لان ده part 2 وتكمله عن رمضان اللي فات وهو طبعا مسلسل كامل العدد بطوله آه، دينا الشربيني وشريف سلامه وطبعا آه، ن- نفس الفرقه بقى اللي هم ال- آه، اولادهم واولادهم وبناتهم بقى ومشاكلهم وبتاع وانا عجبني جدا في الحلقه الاولى ان هم عملوا المسلسل يعني عامل tribute حلو جدا لطبعا الراحل مصطفى درويش اللي هو كان قايم بدور عمر اللي هو كان جوز دينا الشربيني السابق في المسلسل والد حسن وحسين التوأم لان طبعا توفاه الله طبعا في السنه اللي فاتت الله يرحمه فعاملينه بقى tribute كده هو كان اسمه عمر في المسلسل ان هو إيه، انت وحشتنا وكده واولاده بيقولوا له انت وحشتنا وكده وطبعا يعني آه، حركه حلوه جدا يعني والله يرحمه يعني ويحسن اليه يعني إيه، بقيه المسلسل هو آه، نفس ال cast وال crew اللي مشارك من الجزء الاول والصراحه يعني قايمين بدور حلو قوي لغايه دلوقتي آه، وطبعا اتضمت لنا طبعا الفنانه الرائعه القديره ميمي جمال بجانب طبعا الفن... الفنانه الرائعه طبعا اسعاد يونس وقايمين بدور جميل جدا و- وهنشوف بقى هيحصل ايه في الحلقات الجايه لان طبعا آه، هي طبعا خلفوا بقى ولد جديد الدنيا متدربكه اكتر وبنتهم بقى ابتدت تخش في حوار التيك توك وكده وانا اعتقد ان ده هيجيب لك برضو ان هو بسبب مشاكل التيك توك بقى وممكن ابتزاز وكده يعني وشايفين بقى دلوقتي ان هما التريني اللي جت بقى عند احمد او آه، شريف سلامه ان هي بقى ايه واضح انها ب- يعني ب... نيتها مش كويسه بترسم على راجل متجوز يعني فانا اعتقد هنشوف مواقف كوميديه ومواقف لذيذه في الحلقات القادمه يعني والمسلسل اللي برضو عاجبني جدا جدا صراحة لغاية دلوقتي وأنا أتمنى يبقى فيه مسلسلات زي كده كتير في ال- في رمضان يعني وأنا بتكلم طبعا على مسلسل إمبراطورية ميم هو طبعا في حتة برضو اللي هم معاهم ولاد كتير وكده زي مسلسل كامل العدد بس طبعا دي صدفة بحتة لأن طبعا إمبراطورية ميم دي أصلا رواية طبعا عن الكاتب الراحل الكبير إحسان عبد القدوس واتعمل طبعا فيلم الشهير بتاع طبعا فاتن حمامة بس هي كانت قايمة هنا بدور الأم هنا قايم بدور الأب طبقا للقصة الأصلية وطبعا آه، خالد النبوي ك- كاريزما يا جماعه خالد النبوي كاريزما جدا من بعد طبعا آه، ما عمل الدور الرائع في مسلسل راجعين يا هوا وده نفس ال- الكرو على فكره اللي عمل مسلسل راجعين يا هوا فقايمين بدور حلو الصراحه واولاده كلهم لطاف لطاف يعني قايمين بالدور كويس لكن الصراحه يعني ال- من الاحد العيوب ان في عندنا ست اولاد ثلاث ولاد وثلاث بنات ويعني في اتنين من ال... من الاطفال الصراحه ما بيمثلوش كويس خالص الصراحه في واحد منهم كويس والباقيين الاتنين التانيين مش حلوين الصراحه يعني جايين يسمعوا بس انا مش هقول مين يعني طبعا عشان اكيد انتوا خدتوا بالكم ولغايه دلوقتي حلا شيحه طبعا هي اعتزلت ورجعت واعتزلت ورجعت تاني دورها كويس يعني طلع لا بت- دورها تمثيلا احسن من طبعا لما كان دورها في خيانه عهد وكلنا انتقدنا يعني ادائها اللي كان مش حلو خالص الصراحه فلا قايمه بالدور لطيف وكان في برضو عوده حلوه قوي للفنانه طبعا نشوى مصطفى اللي هي قايمه بدور اخت مختار او يعني خالد النبوي ويعني صراحه الحمد لله على السلامه يا فنانه وهي قايمه بدور اخته وقاي- اللي هي كان مامتهم يعني لل... للست اولاد لان طبعا اللي قايمه بدورهم بدور مامتهم طبعا سلاف فواخرجي هي طبعا طالعه ضيفه شرف في المسلسل آه، اللي هي جايبه انها ايه ماتت او توفت في قبل الم- المسلسل ما يبدا يعني وجايب لك بقى طبعا إن هو آه، مشاكل ولاده وكده وهم ساكنين في المعادي وكلهم طبعا اول حرف من اسمهم ميم وجايب لك بقى ان في المفروض real estate developer عايزين بقى ايه يطفشوهم ويطفشوا كل اللي ساكنين في الحي عشان ايه يعملوا آه، ايه بقى كومباوند ساكن جديد ومول وبتاع فطبعا في صراعات وفي كده واللي هو ايه برضه صراع ايه الاصاله مع ال modern يعني فهنشوف هيحصل ايه في ال- الحلقات القادمه لكن فعلا انا عاجبني ان يبقى في مسلسلات زي كده كتير في رمضان الصراحه لان يقدر كل الناس تت- تتجمع عليها ويقدر كله يتفرج عليها فلا مسلسل حلو قوي وهنشوف هيحصل ايه يعني من المسلسلات اللي انا كنت متحمس لها الصراحه من بدايه رمضان وقلت لا واضح ان في فكره كويسه وكده وانا بتكلم طبعا عن مسلسل اعلى نسبه مشاهده وباين من الاعلان ان هو برضه بيتكلم على مشاكل برضه التيك توك برضه اللي هو بنات في ح- في حي شعبي والدنيا بقى ملخبطه معاهم وكده وابتدوا ايه بقى يعملوا فيديوهات على التيك توك ويشتهروا وبتاع لكن ده طبعا جاب لهم بلاوي متلتله وفي بقى دخول محكمه بقى و... وهنشوف يعني واضح ان ايه برضو تاني مسلسل السنه دي يتكلم على موضوع التيك توك بعد طبعا مسلسل الاردني اللي لسه نازل من شهر في آه، حوالي نص فبراير كده مدرسه روابر البنات الجزء التاني والجزء التاني حلو قوي قوي ب- يعني نفس مستوى الجزء الاولاني وطبعا اتكلم برضو على مشاكل التيك توك وبيعمل ايه في البنات وبيعمل ايه في الخلق عامه يعني فانا قلت ان انا طبعا مسلسل اعلى نسبه مشاهده هيمشي كويس في الموضوع ده أم، بصوا يا جماعة هو الصراحة يعني طبعا بطلات المسلسل اللي هم سلمى أبو ضيف و وليلى احمد زاهر يعني بصوا يعني انا ما عنديش مشكله لكن هم يعني ك- ممكن كانوا يتكلموا بطريقه عاديه مش لازم كل حاجه تبان انها انا في حي شعبي يعني انا انا بلتي انا انا من- لازم اتكلم كيتشا وتشيك تشوك وبتاع يعني في- فيك الصراحه يعني تضحك و fake وبصراحه بتقفلني كتير قوي في ال- في احداث المسلسل يعني مع كامل احترامي يعني كان ممكن يطلعوا يتكلموا عادي الصراحه ويعني مش عايز اقول miscast لكن لان المسلسل لسه احنا دلوقتي تقريبا خمس حلقات دلوقتي وكل شويه بقى الاحداث عماله تتطور يعني لعلمكم احداث المسلسل احسن من اداء ال main cast في المسلسل الصراحه واللي قايمين بال آه، بالادوار الحلوه لغايه دلوقتي طبعا هم طبعا الفنان محمد محمود والفنانه انتصار قايمين بالدور حلو جدا الصراحه الاب والام وبقى هي- هيشوفوا بنتهم هيحصل لهم ايه وبتاع يعني إيه، انا ما اعتقد ان المسلسل المفروض هيكمل برضو يتكلم عن المشاكل بتاعت التيك توك بطريقه احسن يعني وعلى فكره ال- المسلسل شددني كقصه كقصه حطها تحتيها كذا خط شداني الصراحه خصوصا انه واضح طبعا ان هو مستوحى من طبعا احداث اللي هي بتاعت بنات التيك توك فاكرين القضيه الشهيره طبعا بتاعت قضيه مودة الادهم وقضيه حنين حسام اللي لغايه دلوقتي في ناس آه، ضد وفي ناس ايه يعني اللي هم ايه متعاطفين مع آه، اللي حصل لهم يعني فواضح ان المسلسل بيتكلم عن الموضوع ده لكن كقصه هو عاجبني يعني لكن انا كان اتمنى ان هم اللي بطلات المسلسل يطلعوا يتكلموا عادي يعني م- يعني اه احنا عارفين ان احنا في حي شعبي وكده لكن نتكلم عادي مش لازم اتشي وتشيك تشاك وبتاع يعني كان باين انها فيك حبتين يعني الصراحه عشان برضو نقول كلمه حق في ح- آه، في حق طبعا الفنانه سلمى ابو ضيف آه، هي من ساعه مسلسل راجعيني هوا وهو ادائها التمثيلي ابتدى يتحسن على فكره يعني كان دايما يتقال عليها ان هي ايه من ايجيبت مش من مصر والصراحه انا كنت متفق على كده يعني لكن من ساعه مسلسل راجعيني هوا وهو ادائها ابتدى يتحسن تدريجيا يعني يعني شفناها في راجعين يا هوا وشفناها برضو السنه اللي فاتت في مسلسل آه، رساله الامام وكانت من مصر قوي مش من ايجيبت وبرضو شفناها في مسلسل آه، بين السطور برضو كانت عامله بدور كويس فهي واضح انها بتحاول تخرج عن آه، ايه عباءه ال Egypt دي واللي هو ايه تعمل ادوار مختلفه يعني فا okay اديها بتحاول يعني لكن برضو كان برضو حته التشيك والتشيك دي كان يعني ممكن ال fake ده نشيله الصراحة يعني لكن ادينا هنشوف بقية المسلسل هيحصل فيه ايه ونيجي برضو لواحد يعني من الفنانين من هو اللي هو من اهم الوجوه اللي بتبقى في الموسم الرمضاني و- والصراحه طليته كده بتبسطنا يا جماعه وبتبسطنا انا شخصيا الصراحه وانا بتكلم طبعا عن الفنان القدير العظيم يحيى الفخراني بمسلسل عتبات البهجه هو طبعا المسلسل من 15 حلقه وزي ما شفنا هو المفروض هو طلع عم بهجت ده يعني آه، هو مشارك ناس كتير آه، يعني مشارك مش عارف نعناع اللي هي قايمه بدورها جمانه مراد في الكشك وهي ب- بتقع في مشاكل بتدي بتبيع كروت من غير آه، من غير ما تاخد بطايق وتقع في مشاكل وهو يتسجن بسببها وهشام اسماعيل انا بحب هشام اسماعيل جدا على فكره اللي هو صاحب السنتر اللي هم شاركوا فيه وبيتهرب من الضرايب وبيعملوا مشاكل وبتاع وكده يعني أم، انا بصوا انا طبعا اداء يحيى الفخراني انا انا بيعجبني جدا الراجل ده وطلته كده حلوه زي كان طلت ع- عادل امام ربنا يديله الصحه وقبل كده طلت طبعا الله يرحمه محمود عبد العزيز بت- بت- بتبسطنا كده في المسلسل الصراحه أم، لكن انا المسلسل للاسف مش عاجبني وال- وال- والعيب الاكتر في الكتابه يعني كتاب الدكتور مدحت العدل انا مش عارف ايه اللي جرى لها يعني هو كمان واضح بقى انا شفت في التتر هو مشرف على ورشه كتابه يعني في اربعه بيكتبوا وهو ايه المشرف عليهم الكتابه حاسس انها قديمه قوي يعني يعني طريقه قديمه وكده م- مش شاده كده الواحد يعني حتى كمان انا سمعت برضو ان الكتابه بتاعت برضو فيلم بتاع محمد رمضان الاخير اللي هو عزيرو برضو كان يقال ان هي كتابه ما كانتش احلى حاجه يعني مع ان طبعا دكتور مدحت العدل زمان متعنا بمسلسلات كتيره جدا وافلام رائعه فده المشكله اللي عندي في المسلسل فانا هصبر عليه حلقتين ثلاثه كده والله طلع انه ماشي على نفس الطريقه انا للاسف واضح ان يعني هقول stop يعني لحد كده وده على فكره هيزع... شيء هيزعلني جدا لان ده نفس اللي حصل طبعا الرائع طبعا الزعيم عادل امام في مسلسل فالنتينو انا مسلسل فالنتينو ما قدرتش اكمله انا عارف ان الناس ممكن تزعل مني بس انا للاسف المسلسل ما قدرتش اكمله ما كانش حلو الصراحه يعني طلت عادل امام هي اللي جميله وطبعا طلت الراحله طبعا الجميله دلال عبد العزيز في منتهى الجمال لكن المسلسل ما كانش حلو للاسف فانا حاسس ان ده اللي هيحصل لعتبات البهجه لكن ادينا هنشوف ونيجي بقى لاخر مسلسل كوميدي معانا السنه دي وطبعا يعني بصوا انا كنت قايل برضو في الحلقه اللي كنت بقول ايه اللي يعني هشوفه في رمضان وكده كنت قايل اللي انا ممكن ااجل مسلسل بابا جه بابا جه طبعا بتاع مين بتاع الفنان اكرم حسني والفنانه اللي انا بحبها جدا الصراحه نسرين امين نسرين امين يعني بعتبر ان هي من الفنانات الكوميديانات والدراما برضو فاكرين دورها في سجن النساء كان عامل ازاي ومش واخده حقها يعني underrated قوي يعني للاسف وطبعا احلى دور ليها تباهي في فيلم حمله فريزر ده انا انا دايما اقعد اجيب اللقطات بتاعتها مع شيكو الصراحه كانت مسخره الصراحه يا بود افتح بقى انا بتشات يعني كانت الصراحه مسخره يعني فالمسلسل يا جماعه عاجبني جدا جدا هو فكرته لذيذه جدا ان اكرم حسني بابا بيتاجر لواحده عايزه ابن ياخد باله من ابنها الولد الهاكر ده عجبني جدا الولد اللي كلمه تع... تعالى بابا ومش عارف ايه وطلع انه واد هاكر بيشتغل في التسوق الالكتروني بطريقه مش تمام واخته اللي مستبحه على طول دي العيله دي عجبتني جدا والولد ده على فكره بيمثل حلو والبنت بتمثل حلو الصراحه فلا مسلسل بابا جه انا عاجبني وكوميديته حلوه كده اللي هو مفيش افيهات خالص انا افيهات انا بقفل الصراحه يعني والحمد لله ان مفيش مسلسلات افيهات باستثناء المسلسل الكبير يعني ولكن نجم المسلسل ده الصراحه اوتاكا اوتاكا عاجبني جدا الصراحه يعني كان دوره مسخره في المسلسل ده كفايه الحته بتاعت لما قال له الراجل بتاع مباحث الانترنت بيحقق ورانا كده بيقول له يعني اخر ما هيبقى فيه ضرب نار ايه هيسحب منك الراوتر انا يعني الحته دي موتتني من الضحك راوتر وقايم ضربه فلا مسلسل جميل جدا جدا وهو من 15 حلقه برضو وانا يعني في انتظار اشوف هيحصل ايه الحلقات الجايه يعني فانا معانا كده مسلسلين كوميديين حلوين جدا الصراحه طبعا اشغال شقه وبابا جه ف very good يعني ونيجي بقى لاخر مسلسل معانا ومن اللي انا بتفرج عليهم واعتقد ده اللي اكتريتنا بنقعد نتكلم عنه واللي اكتر واحد يعني بيتعملوا sharing على ال social media واللي هو كان معمول له hype جامده قوي من قبل رمضان وطبعا بقالهم سنتين بيصوروه وانا طبعا بتكلم على المسلسل الحشاشين لطبعا الفنان ال charismatic المحبوب بالنسبه لي طبعا كريم عبد العزيز كتابه طبعا الكاتب اللي بحبه قوي عبد الرحيم كمال واخراج المخرج بيتر ميمي مبدئيا يا جماعه هل المسلسل حلو قوي زي ما احنا فاكرين لغايه دلوقتي انا شايف ان هو اقل من الجيد جدا بحاجه بسيطه يعني لغايه الحلقه الاخيره انا لسه شايفها اللي هي الحلقه الخامسه دي اخر واحده انا شفتها وقت تسجيل البودكاست ديت مبدئيا كده يا جماعه انا المسلسل اللي عاجبني فيه ان هو بيعرفني حاجات انا ما كنتش اعرفها خالص حتى لو قلنا ان هو ممكن مثلا في حقائق مش صح قوي في المسلسل او كده لكن هي هتخليني ابتدي اقرا عنها اولا طبعا حسن الصباح ده هقرا عنه كتير الباطنيه انا ما كنتش اعرفها دي خالص اللي هي طبعا في في اصفهان في ايران طبعا يعني وقت في الجزء الثاني من الدوله العباسيه الثانيه ووقت الدوله الفاطميه برضو وهي بتنهار في مصر يعني وطبعا شفنا الشده المستنصره دي انا ما كنتش اعرفها خالص خالص برضو ان هي سبع سنين عجاف في مصر هنا يعني مصر شافت كتير قوي الصراحه من ايام الوحشه للاسف واضح في الفتره دي يعني اللي هي نهايه الدوره الفاطميه واللي هي ايه بتنهار بقى يعني هيجي بعد كده بقى الدوله الايوبيه اللي هي صلاح الدين الايوبي اللي هيحارب الصليبيين ودي اللي احنا داخلين عليها دلوقتي المفروض في المسلسل يعني طبعا جايب لك ازاي بيتم غسيل مخ طبعا اللي هم اتباع حسن الصباح والمذهب الباطني وازاي بقى ايه يعني هو charismatic جدا هو طبعا كريم عبد العزيز charismatic جدا وفي بيت اول حلقه كان الصراحه الدخله بتاعته حلوه قوي قوي يعني وهو في قلعه الموت وطبعا جابوا لنا ايه اللي احنا بقى دلوقتي فلاش باك على ازاي هو عمل الامبراطوريه بتاعته دي يعني او عمل الجماعه بتاعته دي عودة الفنان أحمد عيد مرة تانية طبعا بعد ما جه قبل كده السنة اللي فاتت في المسلسل بتاع نيلي كريم هو عودته بتبسطني قوي الصراحة يعني هو قايم بدور حلو قوي يعني وبرده طبعا الرائع فتحي عبد الوهاب بدور ال- الوزير طبعا بتاع ملك اصفهان او سلطان اصفهان معمول حلو قوي قوي وهو جايب لك بقى ازاي هو وحسن الصباح وعمر الخيام طبعا الشاعر طبعا اللي كلنا درسناه في المدرسه يعني ازاي التلاتة اتفقوا مع بعض ان هم يحاربوا الظلم وكده فجايب لك بقى كل واحد بطريقته واحنا على عهد ومش على عهد وكده فانا عجباني قوي الحاجات دي إم، عجباني برضو في اخر حلقه هنا واضح بقى هنبتدي نشد بقى في الحلقه اللي انا بشوفها اللي هي نهايتها بقى ايه انا عايزك تقتل الخليفه العباسي هو جايب لك بقى ايه ان الخليفه العباسي جاي بقى ايه يتجوز بنت ملك اصفهان علشان ايه الدولتين كده يبقوا ايه تحالف وكده اللي هو الشغل اللي بيحصل زي في اوروبا كده لما كان آه لويس ال 16 اتجوز ماري انطوانيت اللي هي اصلا نمساويه وهو فرنساوي فهنشوف هيحصل ايه الحلقات القادمه انا طبعا دلوقتي وقت اذاعه البودكاست ممكن تبقى في حاجات اتغيرت عن ما ايه آه، سجلت يعني لكن ادينا هنشوف و لا انا عجباني جدا ومعايشانا في جو حلو قوي عيب المسلسل لحد دلوقتي الصوت صوت الفنانين والممثلين يا جماعه انا بسمعه بصعوبه جدا ودي لقيتها شكوى في ناس كتيرة قوي لان بصوا الم- الموسيقى بتاعت المسلسل حلوه قوي انا عجباني جدا الموسيقى والمقدمه وكده لا very very good وكمان ال- اللي هم ايه المختصر اللي بيبقى في اول كل حلقه ده اللي هو ايه ايه اللي حصل قبل كده وايه اللي هيحصل بعد كده دي انا برضو عجباني جدا لكن صوت الفنانين مش باين خالص الحمد لله اذا اكتشفت بقى ودي انا مش عارف هي كانت موجوده من اول رمضان ولا آه، يعني ظهرت فجاه في يوم 4 او 5 رمضان ان في Watch It في ترجمه بالعربي يعني شغلوا الترجمه هتلاقوا الترجمه بالعربي العاميه تحت كده زي ما بيحصل كده في في طبعا منصه شاهد يعني بس آه، كويس بالترجمه دي انا ابتديت اقراها فبقيت افهم اكتر فالدنيا ماشيه احسن يعني فاتمنى موضوع الصوت ده ناخد بالنا منه في مسلسلات لان لان مفيش صوت احنا كلنا هن- هنفهم وننبسط ازاي فطبعا اتمنى يكون الموضوع ده بيتعالج يعني الحاجه برضو التانية اللي ناس هجمتها لكن انا ما عنديش مشكله فيها الصراحه ان هم بيتكلموا باللغه العاميه طب وايه المشكله يعني عادي يعني يعني آه، آه، ما ما احنا شفنا فيلم وا اسلاماه في فتره الستينات كانوا بيتكلموا باللغه العاميه اللي هو كان قريب من نفس الفتره دي اللي هو بعديها بحوالي 200 سنه ولا حاجه وطبعا آه، فيلم آه، لسه نازل نابليون بتاع ريدلي سكوت اللي هم اصلا بيتكلموا English عادي وهم اصلا فرنسويين وطبعا ده بالنسبه للفرنسويين ان نابليون بونابرت يتكلم بلغه غير الفرنساوي ده بالنسبه لهم يعتبر الحاد اساسا يعني استغفر الله العظيم طبعا اللي هو ما ينفعش اصلا يتكلم غير كده يعني ما ينفعش يتكلم غير فرنساوي فانا ما عنديش برضو مشكله في حته اللغه هو لعلمكم لو كان باللغه العربيه كان هيبقى احسن بكتير كان هيبقى الصراحه عيشك قوي في ال في ال في المود وكده يعني لكن باللغه الع- العاميه احنا لغتنا حلوه الصراحه يعني فانا ما عنديش مشكله بيني وبينكم يعني بس يا جماعة ودي أقدر أقول دي كده يعني ملخص لأول أسبوع في رمضان أو أول مثلا ست أيام في رمضان وهنشوف هيحصل إيه بقى في المسلسلات الفترة القادمة وزي ما قلت أنا الإعلانات بالنسبة لي كانت disappointment يعني الصراحة وطبعا بصوا هي الإعلان بيجي من هنا بيقعد دقيقتين بعد كده هيختصروه يقعد آه، آه، أقل من دقيقة وهتلاقي تعيد 10 مرات كده بين المسلسلات لكن الحمد لله على ال streaming يعني لكن بالنسبة للمسلسلات أنا زي ما قلت أنا مفيش حاجة wow لحد دلوقتي لكن انا المسلسل المفضل بالنسبه لي لحد دلوقتي في رمضان وبيضحكني فعلا هو مسلسل اشغال شقه ويعني خساره ان هو 15 حلقه لكن كويس ان هو عشان ايه ما ي... ما, يطو... ما يبقاش متول كده وما يلقوش افكار وبتاع فهنشوف هيحصل ايه في بقيه رمضان حلقتنا الجايه هتبقى ان شاء الله في النص التاني من رمضان او يعني بعد ما يفوت حوالي 14 يوم وهنشوف برضو ايه اللي جد وايه اللي إيه اللي اتحسن وايه اللي ما بقيناش نتفرج عليه وايه اللي فجاه اتفاجئنا بيه فادينا هنشوف يعني انا بشكركم اعزائي المستمعين ويا رب دايما افضل عند حسن ظنكم وكل سنه وانتم طيبين كمان مره يعني طبعا زي ما احنا متعودين فضلا وليس امرا لو الحلقه عجبتكم تعملوا share للبودكاست وتعملوا follow على Apple Podcasts و Spotify و Anghami وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين والقاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه